أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
اشرككم معي في بعض قراءات من كلمة الله جزء من العهد القديم وجزء من العهد الجديد الجزء اللي من العهد القديم قرأناه بالأمس وأول أمس أصحاح 12 من سفر التكوين والعهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس سفر التكوين أصحاح 12 من عدد واحد لعدد خمسة وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس في العهد الجديد عدد 8 وعدد 9 الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس العدد الثامن والعدد التاسع على صفحة 357 عن الرب يسوع يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي آمين لازال الرب أحبائي يكلمنا كمؤمنين وبكلم البعيدين عن موضوع هام وهو كيف نتعامل مع الله أن نطيعه ده الأساس التعامل مع الله طاعة وحتى الإيمان نفسه هو طاعة الله معنى كلمة ان انا اؤمن بالرب يعني انا اطيع كلامه هو بيقول كلام انا بطيعه الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله فمطلوب منا الطاعة واذا كنا بنقول للخاطي لازم تطيع اقوال الله وتيجي للرب كمان احنا كمؤمنين محتاجين نطيع الرب كلمنا الرب امبارح بنوع من التفصيل عن الطاعة لكن النهاردة على قلبي احكي معاكم عن بركات الطاعه أنا لما أطيع إيه اللي أحصل عليه إيه اللي بيعود عليا لما أنا أطيع الرب هل في بركات نعم طب في مضار في ضرر يصيبني لو أنا ما طعتش الرب نعم ففي بركات وفي أضرار احنا مش هنحكي عن الأضرار دلوقتي لكن احنا نحكي عن البركات ولذلك قصدت ان انا اقرا على مسامعكم العبارة اللي جت في عبرانيين اصحاح خمسة وعدد تسعة عن الرب يسوع يقول وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي لما النهاردة أسأل سؤال الله لما أحب أحب كم واحد كلنا هنجاوب كلنا هنجاوب إجابة صحيحة لأن الله ما عندوش حزبية عندوش أحزاب والله ما عندوش تمييز عنصري يميز جنس عن جنس لكن الله خلق الجميع من دم واحد خلق الكل والله يحب الجميع ولذلك في يوحنا 3:16 يقول لأنه هكذا أحب الله العالم كل البشر كل أصناف البشر والدليل والبرهان حتى بذل ابنه الوحيد ونفس الآية كمان بطريقة ثانية في روميا أصحاح خمسة وعدد ثمانية ولكن الله بين محبته لنا لنا جميعا لأنه ونحن بعد خطاط فيش حد أحسن من التاني كلنا بذات الطبيعة خطاط مات المسيح لأجلنا لكن من جانب آخر إن كان الله يحب كل البشر وبذل ابن وحيده لأجل كل البشر طب الله عاوز يخلص كم واحد من البشر إرادة الله خلاص كم واحد من الناس صدقني الكتاب المقدس بيجاوب على كل سؤال يمكن البشر بتمييزهم العنصري يعطوك إجابات خطأ في خطأ لكن اسأل الكتاب اسأل كلمة الله تجاوبك على طول طب نوجه السؤال للروح القدس الله المحب يريد خلاص كم نفس تقرأ الكلام ده في تيمساوس الأولى وأصحاح اثنين وعدد أربعة وخمسة يقول عن الله كده مخلصنا الله طب مخلصنا الله ده عايز ايه قال لك مخلصنا الله الذي يريد مش الناس اللي بتريد لا الله يا أخي بريد مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون زي ما أحب الناس كلها وزي ما بذل وحيده لأجل كل الناس كمان الله يريد حتى وإن الناس ما الناس ما كانتش بتريد لكن الله يريد الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ليه إيه السبب إيه اللي خل... جعل الله يريد خلاص كل البشر ليه يقول لك لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل الجميع بذل نفسه لأجل الجميع عشان كده الله يريد الجميع عشان كده نسأل سؤال ثالث طب الله لما أرسل إرسالية عظيمة أو خلينا أقول الرب يسوع اللي بذل نفسه على الصليب بعد ما مات قام أرسل تلاميذه في إرسالية عظيمة أرسلهم لمين أرسلهم لمين صحيح لما بدأ خدمته كان لازم يبدأ خدمته لأن من نسل داوود كان لازم يبدأ خدمته في الأمة اليهودية ولما أرسل تلاميذه للخدمة وهو قبل الصليب قال لهم إلى مدينة للأمم لا تمضوا وإلى قرية للسامريين لا تروحوا للسامريين ولا للأمم لكن روحوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة كان قاصد شيء كان قاصد إن لازم يعلنوا رفضهم ليه عشان يفتح الباب للكل وفتح الباب للجميع بعد ما مات على الصليب وقام أرسل تلاميذه لمين لكم واحد عارفين قال لهم إيه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ده في متى أصحاح 28 وفي مرقس 16 قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها شايف إزاي؟ طب ده خلينا نسأل سؤال إذا كان الله بيحب الجميع وبذل ابنه لأجل الجميع والله يريد خلاص الجميع والله أرسل تلاميذ المسيح ولا المسيح أرسل تلاميذه عشان يكرزوا للخليقة كلها طب صبر الله على كم واحد طب ايه رأيك برضه نسأل الكتاب الله بيتأنى على كم واحد واحد يسأل سؤال يقول لك ايه انا حاسس ربنا غضبان علي يعني بيتأنى على على فلان لكن انا مش عارف ليه انا اغلط على طول يضربني ليه مستقصدني ليه يعني يا خي انت جاي من كوكب تاني طب ما نسأل الكتاب وجاوبنا الله بيتأنى على كم واحد يجاوبنا الرسول بطرس في الرسالة الثانية وأصحاح ثلاثة وعدد ثمانية يقول لك لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ بيتكلم عن مجيء المسيح لكنه يتأنى علينا يتأنى علينا ده مين اللي بيتأنى الله الرب بيتأنى يتأنى علينا أنا عايز الباقي وهو لا يشاء يا سلام الرب لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم تخيل يعني ربنا مش عايزك تهلك حالك هل الله بيهلك البشر صدقني أنا عايز أقول لك على شيء يمكن يكون صعب أو يكون سهل لكن مضطر أقوله لك معلش الليلة دي الله ما يحبش يهلك حد ولا هيهلك حد الله يبقى كلها داخله السماء لا غلطان في دي الله ما ليه ما انت بتقول اهو الله ما بيهلكش حد طول بالك عليا بس اصبر الله يريد خلاص كل الناس والرب يسوع اعلنها ببيت زكا قال عن نفسه ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ولا ما سيهلك لا ده ده ده ما قد هلك يعني يعتبر الخاطي مش لسه هيهلك يعتبر ايه هالك عشان كده لما بيقبل المسيح يخلص من الهلاك لكن واحد ما قبلش المسيح يبقى الله ما هلكوش هو من اصله ايه هالك فهلك حاله هو اللي هلك حاله ربنا ما هلكهوش ربنا ما بيهلكش حد لكن الإنسان اللي بيهلك حاله اسمع الآية تاني عن الله يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يبقى الله بيتأنى على الكل هقولهم تاني بحب الكل بذل ابنه الوحيد لأجل الكل المسيح أرسل تلاميذه لأجل الكل الله يريد خلاص الكل بيتأنى ويصبر على الكل ويرجو توبة الكل لكن نسأل سؤال هل الخلاص للكل اسمحوا لي أقول لكم مقدم للجميع لكن يحصل عليه أشخاص مش الجميع مين دول هقرأ لك الآية اسمعها كده اسمع في عبرانيين أصحاح خمسة اسمع أقول لك إيه وإذ كمل عن الرب يسوع صار مش لجميع البشر لا لا هم اللي مين صار حد فتح الكتاب على العبرانيين عبرانيين أتمنى من قلبي يكون الكتاب مفتوح حد فتح كتابه حد فتح كتابه خلي عينك تتطلع خلي ودنك تسمع خلي لسانك يتكلم هتلاقي الكلام دخل على قلبك تعالوا نقراها مع بعض تعالوا نقراها مع بعض وأنا متأكد كتابكم هيكون زي الكتاب بتاعي تعالوا نقراها مع بعض كده عدد 8 عدد 9 يقول لك وإذ كمل هنقول مع بعض صار لجميع البشر نعم مش جميع البشر يعني صدقني مكتوبة عندي أنا هيك صار لجميع الذين يطيعونه سبب أه؟ خلاص ايه مش خلاص وتسكت لا خلاص ايه خلاص أبدي المسيح سبب خلاص أبدي مش لكل البشر هو يقدر يخلص كل البشر لكن السبب خلاص أبدي لجميع جميع عاوز تقولوها معايا بصوت عالي جميع ايه أنا سامع صوت اتنين أخونا جوزيف وأخونا مشي مش هكمل العظة غير لما أسمع صوتكم كلكم أنا ما أخدتش على كده أسمعكم برضه صار سبب خلاص لجميع ايه يعطيكم العافية تعبتكم لجميع الذين يطيعونه شفت بقى مين اللي يخلص اللي يطيع الرب شفت يا أختي مين اللي بيخلص اللي بيطيع اللي بيطيع يطيع ايه يطيع نداء الرب الرب بنادي في العهد القديم نادى وفي واحد طاعه وحصل على سبع بركات مش هحكي عن كلهم ما تخافوش لكن حصل على البركات لأن أطاع إبراهيم بالإيمان لما دعي أطاع يا بختك طب وإيه رأيك في العهد الجديد الله بينادي الرب بينادي ويا بخت اللي بيطيع الدعوة بتقول إيه تعال هذا اللي بينادي أهو واحد بيناديك بيقول لك إيه تعالى وأنت تقول له إيه لا مش جاي ده عصيان ده تمرد ده عصيان وتمرد اسمع بقى الضرر اللي هيجي ايه اسمع اسمعها في رومية اتنين اسمع اقول لك ايه من اجل قساوتك وقلبك غير التائب غير الطائع تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلام دينونة الله العادلة دي تحويشة عمرك في عنادك وعصيانك غضب مستنيك نار أبدية روح بس الله ما ظلمكش انت اللي رفضت لكن لما تطيع يا البركة لكل من يطيع بل البركات لكل من يطيع لكن تعصي انت حر مضطر انا مضطر انا مضطر مش هطلع بره الموضوع لكن مضطر اقرا معاكم بس اعداد تسمحوا لي هقرا لكم اعداد وارجع على طول تاني بس هقرا معاكم اعداد في امثال واحد ممكن تفتحوا الكتاب في منتصف الكتاب لو قسمت الكتاب في المنتصف كده تلاقي قدامك امثال وامثال واحد اصحاح واحد سفر الامثال الاصحاح الاول عدد عشرين هقرا من عدد عشرين بس أرجو أنكم تعرفوا أول كلمة الحكمة الحكمة دي المسيح أمثال 8 على طول الحكمة هي المسيح المسيح بينادي بس هنا واخد اسم الحكمة الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب في المدينة تبدي كلامها قائلة اسمعوا بقى تقول الحكمة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئين المستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم ارجعوا عند توبيخي ها أنا ذا أفيض لكم بروحي أفيض لكم روحي أعلمكم كلماتي بس طيعوا ارجعوا روح القدوس يمتلككم ويفيض فيكم وافتح ذهنكم تتعلموا كلامي لكن شوف العدد اللي بعده شوف العدد اللي بعده لأني دعوت أهو بيدعو دعوت الإجابة فأبيتم أبيتم يعني رفضتم مفيش طاعة مفيش طاعة دعوت فأبيتم مددت يدي وليس من يبالي ما نفعش الكلام رحت مديد ايدي انا ما اعرفش بقى مد ايده طريق في طريقتين في الكتاب بمد اليد انا ما اعرفش الرب مد ايده ازاي عندك ها في مد ايده بالعطاء وفي مد اليد بالكف والاثنين نافعين في ناس تيجي بالتزنيق والتضييق أضيق عليهم كي يشعروا فيرجعوا إلي وفي ناس تيجي بالعطاء المهم أني مد إيده مددت يدي لا بلاش العطاء والآخذ ده مد إيده كمان جراح الصليب واضحة بقول لك بحبك وادي البرهان بحبك وادي الدليل مددت يدي ليس من يبالي ولا ادينا اهتمام ولا ادينا اهتمام راح مستخدم طريقة ثالثة ايه الطريقة الثالثة اللي استخدمها قال لك رفضتم كل مشورتي يبقى في مشورة في دعوة في يد ممدودة في مشورة أشير عليك لغة سفر الرؤية أشير عليك أنك تاخد خد أشير عليك تلبي دعوة الرب وتطيعه أشير عليك تقبل مسيحك أشير عليك ما تأسيش قلبك وتحتمي في دم المصلوب أشير عليك تهرب من الغضب الآتي على العالم أشير عليك مش أنا اللي بقول لك ده هو بيقول الرب في حكمته بيقول لك أشير عليه في مشورة طب وعملوا ايه في المشورة رفضتم كل مشورتي ما نفعتش راح مستخدم اسلوب رابع ايه الاسلوب الرابع توبيخي ابتدى يوبخ ومحدش فينا يحب التوبيخ بيقولوا كده التوبيخ بطفش الناس بيخليها تهرب من محضر الله محدش كل الناس بتحب الكلمة الحلوة كله بيحب الكلام الحلو لكن التوبيخ ياي بس احب اقول لكم التوبيخ حلو للمؤمن يقول لك التوبيخ ينفع في المؤمن, المؤمن افضل من كم جلدة في ظهر الجاهل ايه وبخ مؤمن وبخ حكيم يحبك وكل ابن يحبه ابوه يأدبه ووبخه توبيخ نافع وكلمة الله نافعة للتوبيخ للتقويم والتأديب تخيلوا لكن طب ان شاء الله التوبيخ ينفع بس خدوا بالكم الاول استخدم اللطف دعوت الثانيه مددت يدي الحب والعطاء ثالثه مشوره اشيرها عليك الرابعه وبخت لكن عارف عملوا ايه في التوبيخ ولم ترضوا توبيخي اتذمرتم واتضايقتم وعطتوني القفل الوجه طب الحل ايه يا رب قال فانا ايضا بقى خد بالك بقى ادي مضار للط... عدم الطاعة مش هتطعني شوف بقى ايه اللي يحصل فانا ايضا ايه يا رب قال اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم البلية والخوف يجيك وانا اشمت فيك واضحك عليك عارف ليه لانك بتحصد اللي زرعته زرعت عناد وعصيان بتحصد من نتاج ما زرعت عشان كده نرجع ونقول يا بخت اللي ها يطيح يا بخت اللي يطيح بلاش نحكي عن المدار بقى خلينا في البركات يا بخت اللي يطيح فاللي بيطيع المسيح بيقول ان انا اخلصه المسيح سبب خلاص لجميع الذين قولوها معايا تاني يطيعونه اللي لبوا نداءه كلام لبوا نداءه كلام عارفين نرجع تاني الت- نربط الكلام بتكوين 12 لما الرب قال لابراهيم اخرج زي ما قرينا امبارح في اعمال سبعة اخرج وابراهيم بالايمان لما دعا عمل ايه خرج اطاع خرج وراء الرب عارف الرب قال له ايه بس انت تخرج بس انت تطعني وتمشي وراي بص هي انا بقول لك اهو يلا طعن اطلع وراي اخرج وراي طب لما اخرج وراك يا رب قال له بص بقى هيكون ليك واحد وباركك حد كان صح لما كنا بنقرا في خروج 12 هرجع لخروج 12 تاني بس واقراها لكم اسمعوها كده قال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك خلي امه عظيمه دلوقتي بس اباركك في بركه أباركك تطيعني أباركك وعلى فكرة البركات اللي الرب بارك بها إبراهيم إيه، حسب الظاهر والواضح كلها بركات إيه حد فاكر بركات أرضية مش كده برضه الأرض التي أنت واقف أعطيها لك ولنسلك من بعدك بركات أرضية بس أنا عاوز أقول لكم الله أبونا اللي بارك إبراهيم زمان ببركات أرضية عارفين في المسيح باركنا بإيه مين يقول معايا بكل بركة روحية في السماويات تصوروا كل بركات الله لينا معدة لينا بس عاوز تتمتع بالبركات دي اه طيع الرب اخرج اخرج من دائرة العالم ده اللي انت عايش في اوحال شهواته اخرج بدائرة تفكيرك وتجديفك ابن ظهرك للعالم والخطية وجهك إلى يسوع المسيح عود إليه كالابن الظهر ارجع لله أبوك مستنيك ومجهز لك كل البركات بس قوم خد خطوة الطاعة حلوة ليه بتقول بكرة ليه بتأجل وانت بتسمع كتير ليه قوم وتحرك ايه رايكم انا احكي لكم عن حاجه انتوا عارفينها كلكم بس اخد رايكم فيها ال- البركات اللي حصل عليها الابن الراجع الى ابيه كانت معده قبل ما الابن يرجع لابوه ولا اعدها بعد ما رجع عاوز حد يفكر ويجاوبني قبل ولا بعد قبل يعني الحله الاولى كانت جاهزه ولا جهزها له لما وصل بعد ما رجع قال له انتظر يا ابني ده انا هعمل لك حله ما شفتهاش في عمرك ولا كانت جاهزة عاوز اسمعكم كانت جاهزة يعني الامور مجهزة قبل ما الولد يرجع بس علشان يتمتع بيها كان لازم أه؟ كان لازم يرجع عارف كل الامور اللي تسمع عنها عن بركات الله جاهزة ومعدة ليك ومستنياك منتظرك الله اعدها ليك في المسيح بس عاوز يمتعك بيها ازاي تتمتع بيها انت تقوم وترجع له تقول له رجع لك جاي لك طب اخد رايكم برضه في الولد ده في حاجه تاني معلش هاخد رايكم فيه تاني هو لما رجع هي لحظه رجع الى نفسه احلم مش مش عايز اقول احلم في القصه كل القصه حلوه لكن انا بتعجبني العباره دي يقول لك ايه ابتدا يحتاج وبعدها بشويه يقول لك ايه رجع الى نفسه انتوا صاحيين ولا نايمين صاحيين الاول انا قلت ايه الاول ها الاول ايه مين يقول ابتدا شفتوا مش بقول لكم ده نعسانين ها ابتدا ايه الاول ابتدا يحتاج بدايه البركه شعور بالاحتياج مش شعر بالاحتياج اقعد على الكرسي وعبي معلومات براحتك وقيم استاذ تقييم الخادم اللي قبل كده ستة من عشرة والخادم اللي قبله منه تسعة على عشرة والخادم الحالي اتنين من عشرة واخد بالك وعمال يقيم وما عجبكش حد في الدنيا دي وانت قاعد ماله ده عمال زي الممثل ليه ماله كده ما عجبكش التمثيل طب والتاني اللي قبله ماله كده ماشي على نغمة واحدة نومنا لا عجبك ده ولا ده طب والتالت ماله كده واقف من غير حركة عامل زي التمثال يعني كمان ده مش عاجبك اه ماله ده كثير الحركة عامل زي الممثل لا انت عاجبك شمال ولا يمين قاعد تقيم وتعبي وحش وتزود معلومات والحال على حاله الحال على حبيبي اخويا اختي لازم كلمة الله تشق الطريق لقلبك وتشعر بالاحتياج في حاجة اسمها الشعور بالاحتياج لازم توصل لمرحلة الاحساس انا محتاج الولد ده وصل لكده تقول لك ابتدأ ابتدأ يحتاج عارف اول ما شعر بالاحتياج رجع الى نفسه اه شوف ايه اللي خليك تفكر صح الاحتياج تتظبط الامور معاك لما تحتاج لكن من غير احتياج للمسيح عارف قاعد تقول مين الصح دول ولا دول دول بيقولوا هيك ودول بيقولوا هيك دول ولا دول يا حبيبي وش عرفنا يا عمي المسيحيين بيقولوا احنا على حق والناس التانيين بيقولوا احنا على حق وش عرفنا يا عمي دول ولا دول واطلع بعد كده كمان بتوع بهدى بيقولوا على حق وعبدة البقر مين يعلم يمكن على حق البقرة ظهرت لهم في المنام وقاعد قاعد عمال تحكي مع حالك يا حبيبي يا حبيبي اعمل وانا مالي بالناس اللي بتاكل في بعضها انا مسؤول عن حالي قدام الرب انا فين انا مش بعيش مرتين انا بعيش مرة هي فرصة العمر العمر ده فرصة خد بالك انا بفكر مع نفسي العمر فرصة ان ضاعت الفرصة ضاعت للابد مش هينفعنا حد بعد ما تضيع مني انا مالي انا انا مسؤول دلوقتي امام الله انا محتاج للرب يخلصني انا راضي على حالي لا انا وحش انا خاطي انا تعبان انا عطشان امور العالم ما ملتش فراغ قلبي انا انسان شهواني بيجري ورا كل شهوة لا انا مش منضبط انا مش منضبط امور كتير مش مظبوطه في حياتي انا م... انا مخ... كل على بعض مخلبط لا لا لا لا لا ما ينفعش انا محتاج انا محتاج لواحد يغيرني انا محتاج لواحد يغير طبيعتي الفاسده شوف ابتدى يحتاج فكر صح عشان كده اسمعه يقول لك ايه يقول لك ف... لما ابتدى يحتاج يقول لك فرجع الى نفسه وقال كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا شوف التفكير وانا اهلك جوعا يا سلام بيت ابويا كله خير العبيد شبعانين واللي يشتغلوا بالاجره عنده عندهم الخير وانا ابن العز كله اهلك جوعا وبعدين قال ايه اسمع كده اقوم واذهب الى ابي كفايه بقى هي مش مش عايزه اكتر من كده بقى ما بدها شيء اكتر من هيك كفايه قوي اقوم واذهب الى ابي ومش هروح رافع راسي لفوق لا ده راسي تبقى لتحت واقول لابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجرك حلو الكلام الكلام اللي انا ذكرته ده الابن الضال قاله مع نفسه فين حد فاكر في الكورة انت حنين قوي لا انا عاوز تقول كلمة اصعب من كده شوية الكلام ده قاله فين مع نفسه قاله فين عارفين فين وهو مع الخنازير شايفين ايه رأيكم الكلام كله اللي قاله حلو لكن قعد يبكي وما خدش خطوة تنفيذية ما هي الفائدة التي ترجع إليه ده سؤال اللي انا عاوز اسأله لكم انتوا فاهمين انا عاوز اقول ايه مرة تاني الكل الكلام الحلو ده قاله وهو عند الخنازير لكن ما خدش خطوة تنفيذية ما تحركش وقعد مكانه عند الخنازير وقعد يبكي ويعيدهم عشرات المرات واخد بالك ازاي قاعد حط دي على خدوده وينوح ويبكي وقول كده م? اقوم واذهب الى ابي واقول له اخطأت الى السماء وقدامك ألست مستحقا ان ادعى لك ابنا اجعلني كأحد اجراك أقوم وأذهب إلى أبي هو قاعد مكانه عمال يعيد ويزيد تقدروا تقولوا لي إيه الفايدة اللي يحصل عليها عاوز أسمعكم لا شيء لا شيء لا شيء امال امتى يحصل اسمع بقى يقول لك ايه فقام وجاء الى ابيه يبقى في خطوه ايه ما تقولوا معايا نفذ خطوه تنفيذيه خد قرار بنسميه القرار المسيحي اخذ قرار خلاص انا هقوم نفذ فقام وجاء الى ابيه لسه ما وصلش لكن رآه ابوه من اللي جري الاب جري وقع على عنق ابنه ملأه بالقبلات أدخلوا البيت وعد بقى البركات أباركك يا حبيبي ما دام رجعت أباركك خد خد بقى البس ها وعلى فكرة لو حبيت تعد عد ها أهو رجع لأبوه خد بقى البركات المعدة ليه وقع على عنقه دي بركة كبيرة عارف آه، وقع على عنقه يعني ايه ها اتنين كانوا متخاصمين وحصل لهم ايه ما تقولوا معاه اصطلحوا مع بعض ابن حبيبي اصطلح معاك هو البركه طب والتانية ملأه قبلات عارف القبلات معناها ايه لما واحد يسيء الى التاني وقوم وقوم يقول له- له تأسف له يقوم يعمل ايه يقبله معنى القبلة ايه مسامحة ملأه بال- عارف كأنه بيقول له ايه مش اصطلحت معاك بس يا ابني وكمان مسامحك على كل اللي عملته مسامحا لكم بجميع الخطايا بس لا خد التالتة دخلوا البيت لبسوه الحلة الأولى الحلة الأولى اه طبعا لبستم المسيح شوف البركة اللي مستنياك لبستم المسيح ثوب البر كساني رداء البر البسني ثياب الخلاص العز ده ده لسه وخاتم في ايده كمان يا ابني لا هتبقى اجير ولا عبد ده انت ابن محبوب وغالي ملك ملك تعيش في عز ابيك كفايه قوي قول له لا كمان لبسوه حذاء في رجليه سلوك جديد من سلوك ابيك اتفضل ايه ده ايه ده لا لا ده لسه كمان تاني تاني اذبحوا العجل المسمى ناكل ونفرح خليه ياكل ويشبع ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد كله معد بس هو من يقول معايا يرجع بص اقول لك على حاجه كل بركات الله ابونا معده لينا بس ما علينا الا اننا نرجع نطيع كلامه نقبله نقبله نخرج نخرج نروح له ها اخذ خطوه روحيه تنفيذيه جاي لك يا رب جاي لك يا رب انت بتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم انا هقبل دعوتك اطيعك يا رب انا تعبان انا تعبان جاي انت بتقول تعالوا الي وانا جاي لك طبقا لكلامك اقول لك وانا مسؤول عن الوعد بتاعي وانا اريحك بس وانا اريحك كمان تلاقي نفسك استريحت نفسيا معنويا الحياة بقي لها طعم تاني ولون تاني وده مش كلام بنكذب عليكم بيه ده كلام حقيقي واختبرته الملايين بس انت تعال طيع لكن تعالوا إلي نعطيه القفل الوجه لا متأسف هتعيش تعبان هتعيش تعبان إن عطش أحد أيوه فليقبل أه إلي ويشرب بس يعني إيه يعني مشيت ورا تيارات العالم بمختلف أصنافها علشان ترتوي في حاجة اسمها المال اجريت ورا المال واشتهيت المال ومسكت المال وكونت وكونت وحطيت في البنوك وبقي في أرصدة وبقي واحد قدامه أصفار من الصفر فلوس كتير لكن اشبعت ارتويت ارتويت ابد هات هات للعلوقة بنتان هات هات عمر الإنسان ما يقول كفى ملأ قلبك المال أبدا أ- بل بالعكس طعنوا أنفسهم محب المال بأوجاع كثيرة ومش عايزين الإيمان لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة في كمان حاجة تانية الإنسان بيشرب منها يعني ها؟ مش المال بس مش المال بس الشهوات الشهوات وأنا أقصد بالشهوات عارف شهوة العين ها شهوة العين يوحنا الأولى اتنين شهوة العين في شهوة اسمها شهوة ال- الجسد شهوات شهوات قلب بيشتهي كل أشياء فارغة في العالم عطشان عطشان عطشان عطشان وعمال تاخد من المية المالحة وبتشرب لكن ما فيش ارتواء فيش ارتواء شهوات ومش عايز أعدد لك الشهوات لكن ما شفتش إنسان جري ورا أمور العالم وشهوات العالم وارتوى أبدا إيه رأيكم أنا مش بقول الحرام والحلال دلوقتي لكن أنا بسألكم سؤال خلي الدخاخن يقول كفاية في يوم من الأيام مع الاستئذان لو في حد خاخن وسطينا مم. خليه يقول لك كفايه كده يعني تقصد ايه يعني يقول لك الحمد لله دخنت علبتين كده وكرهتها وكفايه قوي شبعت ارتويت منها بالعكس ده عمال ايه ها ولا دي من دي خلي اللي بياخدوا الكاس يقولوا كفايه يا كاس بالعكس ده بيحسوا لها طعم ولذه لكن ارتووا الامور الهابطه اللي بيعملها البشر النهارده مع الاستئذان من الشبيبه لحسن يزعلوا مني م? boyfriend و girlfriend والامور الفاضحه اللي بيعيشوها الايام دي في البلاد دي وبلاد الغير ما كله تساوي ما تخافش يعني ما تخافش مش البلاد دي كله كله اوعى تفكر يعني كله كله بس في حاجه تحت الطاوله وحاجه فوق الطاوله ولا فرق بين اللي تحت واللي فوق عالم خربان العالم قد وضع في الشرير ها أه؟ فيش حد قال كفايه حدش قال ارتوى ارتويت ابدا يعود يطلبها زي ما قال الكتاب ويجي الانسان في اخر ايامه عارفين يعمل ايه قال الكتاب تبكي في اواخر ايامك على فناء لحمك وتقول اه يا مصيبتي قالوا له نصحوني بس فات الاوان يا صاحبي فات الاوان قبل ما يفوت الاوان ادينا بنقول ادينا بنصرخ وبنادي ويمين يسمع ويمين الحكيم يطيع كلام ربنا ومين الحكيم اللي يطيع ربنا مين مين اللي يطيع ربنا كتاب بيقول الخطية خاطئة جدا طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء والعلمكم دي مش الخطية بيتكلم عن الزاني بامرأة تخيلوا مين يطيع مين يقول مفيش خطية حلوة والإنسان بيجري وراها وبيطعن نفسه بيطعن نفسه ش- اشته- ارتويت ارتويت من الشهوات لا المال ولا الشهوات الجسدية في عارفين حاجة تانية الإنسان بيجري وراها إيه اسمها تعظم المعيشة عاوز أبقى ليا اسم أنا خد بالك إلا أنا دي مم. أنا وحتى لو بقيت هتلاقي الفراغ موجود لا الشهرة تملي فراغ قلبك ولا الشهوات تروي قلبك ولا المال يشبع قلبك النهارده الرب يسوع بيقول وينادي يا جماعة يا اللي جريت ورا أمور العالم وما ارتوتوش أنا عاوز تفتحوا دانكم لكلامي اسمعوا لكلامي إن عطش أحد إن حسيت إنك عطشان عايزك تيجي تعالى تعالى لأن كل من يشرب من مياه العالم دي يعطش أيضا لكن اللي يشرب من الماء اللي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد من آمن بي كما قال الكتاب من حافظ تجري من بطنه ها؟ أنهار أنهار أنهار ماء حياة أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي ها؟ فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا تطيع ترتوي تطيع ترتاح ترتاح تطيع تخلص سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه تخلص تخلص من عقوبة خطاياك تخلص من عبودية إبليس تخلص من مشاكل تعب دماغك تخلص من هموم الحياة تخلص من نار الأبدية اللي مستنياك تعيش حياة كلها هنا وسرور من خلال المسيح تستطيعه يعني تصدق كلامه تمشي وراه وتقبله بقول تعالى تقول له ها أنا زي يا رب عارفين وانتوا قاعدين بتسمعوا الشيطان بيهمس بعض الاذان عارفه يقول له ايه صح الكلام مظبوط الانسان ما بيرتاح الا عند الرب وبكلام الرب وان شاء الله ان شاء الله بس اخلص من المشكله اللي انا فيها وارجع لربنا ان شاء الله وانا عايز اقول لك خد بالك ان شاء الله المشكله مش هتخلص وقبل ما تخلص تقع في سبع مشاكل انت سامعني ليه حرام عليك يا اخي حرام عليك يا اخي جاينا منين ده جايك منين انا جايك انا بقول لك الحقيقه عارف ليه لان دي لغه الشيطان في ودنك تخلص من مشكلتك وتيجي ربنا لطيف واتريهم جاهز لك سبع مشاكل تاني يدخلك ويسلسلك فيهم ويقول لك لا بقى الاول كنت تقول اخلص من مشكله المره دي بتقول ايه بقى ها اخلص من كام سبعه وواحده يبقوا كام تخلص من ثمان مشاكل شفت الشيطان ضحك عليك ازاي ولا عمرك تخلص من مشاكلك امال الحل ايه الحل ما تفكرش في مشاكلك لان سلاح الشيطان دايما يخليك تأجل وسلسلك اكتر من ربط سلسلك بيها كتير لكن لا انا سمعت انا هخضع وطيع والمشكلة مشكلة سيبها على الرب سيبها على الرب قدها ونص شوف الرب حلها ولا لا وقفت مرة وانا بخدم في خدمة تبشيرية في يوم كرازي يعني زي حفل كرازي وكان معمول لشباب الجامعة فقلت لهم اسمعوا يا شباب الآية دي كلكم حافظينها بس أنا أقولها لكم اسمعوها من فضلكم كويس فكل سمع منتظر الآية اللي أنا بقول كلكم حافظينها فقلتها كالآتي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب وتمحى خطاياكم فترجعوا وتتوبوا انتوا واخدين بالكم دي آية في الكتاب دي آية في الكتاب هقولها لكم تاني هتلاقوها في أعمال أربعة عشان ما تزعلوش هقولها لكم تاني اسمعوها كده تأتي أوقات الفرج من وجه الرب وتمحى خطاياكم فتتوبوا وترجعوا عارف الهرم مقلوب الكتاب ما قالش كده امال اللي قال ايه قال التوب وترجع انت الاول تتغفر خطاياك وربنا يفرجها ويحل مشاكلك مش لما يحل مشكلتك تيجي لا انت تطيعه وتجيله يحل مشكلتك بعد كده انت تيجي الاول انت تيجي الاول لكن الشيطان بيضحك علينا خلينا نفتح اعماله خليك تاجل لا لازم تحط في قلبك انك ترجع للرب وكل الامور تبقى عليه هو توبوا وارجعوا تمحى خطاياكم تاتي اوقات الفرج من وجه الرب لما ترجع لما تطيع الرب بيبارك اللي يطيعه بارك اللي يطيعه تتغفر خطاياك كلها لما ترجع له لما تطيعه لما تطيعه تتمتع بكل بركات الله لما تطيعه بس بس الحصول على بركات الله والتمتع بيها لا هنقول بركة تانية وكفاية قوي البركة التانية أنا عايز تاخدوا بالكم منها دي تمس تمس حياتي أنا كشخص مؤمن وأعتقد تمس حياة كل مؤمن فينا وخاصة التركيز الأيام اللي فاتت كان عننا كمؤمنين يقول له اسمع كده فأجعلك أمة عظيمة وبعدها بشوية يقول له اسمع في مكان تاني يعني يقول له أكسر نسلك ايه ده أجعلك أمة عظيمة وأكسر نسلك يعني نقدر نقول يبقى شخص ايه بالبساطة كده مثمر مش عقيم الله ضد العقم الروحي الله عاوزنا نكون مثمرين يا مؤمنين ليه احنا مش مثمرين ليه حياتنا بلا ثمر طب اسمعوا الآية دي في يوحنا أصحاح 15 عدد 8 اسمعوا الآية دي انا بحبها كتير بحطها قدامي كتير بقول له يا رب يوم ما تشوف حياتي اصيبت بالعقم ضمني من وجه الشر خدني مش مشكلة اوصل عندك بالرقات امين بالاختطاف امين بس ما عيشش حياة بلا ثمر عارف بيقول ايه في يوحنا 15 8 عارف بيقول ايه هقراها معاكم ممكن ممكن افتح الكتاب طيب معلش شغل ايدك كده لو تسمح شغل ايدك شوية انجيل يوحنا اصحاح 8 اصحاح 15 عدد 8 اسمع كده يقول لك ايه بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي شفت السمر يعمل ايه يبرهن على اننا احنا تلاميذ المسيح ومش كده وبس والله ابونا يحصل له ايه يتمجد شايفين شايفين السمر السمر ابونا السماوي يعلن مجده واحنا كمان نعلن اننا تلاميذ مين المسيح عارفين ليه لان المسيح مثمر وحب تلاميذه يكونوا مثمرين ولان ادانا الروح القدس اللي بيثمر في حياتنا لكم ثمركم ما تبقاش عقيم يا ابراهيم هتمشي وراي تخضع لي تطيعني اجعلك امه عظيمه اكسر نسلك مثمر مثمر وعلى فكره احب اقول لكم على شيء عارفين في مكان قال له اجعل نسلك كايه حد فاكر كرم للبحر ونجوم السماء عارفين قال لاسحاق طيب ايه ابنه اسحاق قال له ايه الرب اجعل نسلك ايه كنجوم السماء وشرم للبحر عارفين قال لي يعقوب ايه اجعل نسلك كرمل البحر اتقسمت واخدين بالكم معايا لكن ابراهيم الاثنين عارف ليه نجوم السماء دي السماويين لكن الثانيه رمل البحر دول الارضيين ومن ابراهيم حسب الايمان في نسلين في نسل سماوي وفي نسل ارضي في كنيسه سماويه في شعب ارضي له الارضيات ابراهيم اجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر تخيل تخيل شوف الحياه المثمره ايه رايك يوم من الايام ابراهيم قال عباره قالها شوف قال لك ايه كيف يكون هذا وانا ماضي عقيما ووارث بيتي كبير بيتي العبد كبير بيتي العذر الدمشقي عمنا يرث لكن لا ده هتكون مسلم ومنك تخرج شعوب يا ترى النهارده كمؤمنين ايه رايك ايه رايك في ثمر في ثمر صدقني في بعض الاراء بتتقال احيانا ما بتعجبنيش لكن تخليني افكر واحد قال راي طبعا ده راي انا ما افرضش عليك قال لك راي قال لك الشخص اللي بيكرز ويربح نفوس هذه النفوس ستكون مرحبه به في السماء وكاني بقول واخد بالك الناس دي تقول إيه؟ ده ثمر تعبه وجينا على ايديه وليكن هذا الكلام انا عايز اقول لك على شيء هل يا ترى لما توصل بيت الاب ما احنا داخلين بيت الاب على حساب ايه ما تقولوا معايا الدم الله ينور عليكم دم المسيح وبالنعمه واصلين بالسلامه على حساب الدم انا داخل داخل ليا نصيب لكن قول لي داخل ومعاك ولا داخل لوحدك بص اقول لك قول احب اسمعك صدقني كلامك حلو الرب صعد الى العلاء سبى سبيا اعطى عطايا اعطى البعض مش الكل اعطى البعض انهم يكونوا مبشرين مش كلنا مبشرين كل... ماشي انا ما قلتلكش خدمة التبشير ايه رأيك بقى لكن على الاقل كل مؤمن لازم يكون ايه ما تقولوا معايا مثمر انا ما كلمتكش عن ربح الخطاط وقفت لكن لا في مئة ألف طريقة وطريقة تعلن الثمر حياتك مثمرة في ثمر في ثمر واضح في ثمر واضح لحياتك بلاش في في حاجه اسمها ثمر البر اللي هي اعمال البر في ربح النفوس ده ثمر لكن انا عاي- عايز بس اقول لك على حاجه ثالثه بقى، بس اعلق عليها تعليق بسيط في غلطية خمسة يقول لك ايه واما ثمر الروح فهو ايه عاوز اسمع بقى فهو ايه ثمر الروح فهو ايه يا خبر معقوله مش محفوظه الايه دي لا لا لا دي- دي تزعلني قوي دي دي بصراحة تخلي اخد على خاطر منكم قوي يا خبر لا ده لازم تقوله اما ثمر الروح فهو مش عايزين تقولوها ليه مش عايزين تقولوها ليه لا سيب الفرح دلوقتي خليك في الاولى مش عايزين نقولها ها ثمر الروح فهو أول قائمة محبة اللي قرب منك يلمس محبة الرب مالية قلبك ليه هل يرون ويلمسون محبة المسيح فيك ملمسك ناعم ولا خشن مم. ما ده ثمر يا حبيبي ثمر انت عارف في ناس صدقني احكي لكم القصة دي وامر لله مع ان يعني ما, ما بطلت احكي لكن احكي لكم القصة دي شخص غير مسيحي غير مسيحي وانا كنت مسافر مسافة بعيدة وقالوا لي خد اسمه واتصل بيه خاب قال ده اخذ الايمان وبقى اخ حلو قوي بس مش وهاجر وعايش في البلد اللي انت رايح تخدمه خدت الاسم وخدت رقم التليفون ونزلت حكيت مع الاخ المؤمن هناك المسؤول قال لي اه اعرفه بس ده ده مش مؤمن قلت له يا عم الله يخليك انا جاي من المصادر نفسها وده مؤمن واتولد من الله قال لي لا ده تبع شهود يهوه قلت له شهود يهوه يا ساتر يا رب اعوذ بالله واللي هو ده شهود يهوه ده ده المصيبه قال لي آه لا ده مش مؤمن قلت له يا حبيبي ده مؤمن بس ضل في التعليم لان ما حدش علمه سالتوش عنه قال لا الحقيقه لما عرفت شهود يهوه بطلت اسال عنه خالص قلت له الله ينور عليك طب ساكن فين قال لي مسافه بعيده بعتها لي قوي طب يا اخونا عندك تليفونه انا التليفون اللي معايا ده قال لا تغير يعني بعدت المسافة وغيرت التليفون طب اوصل له ازاي ما معيش غير طريقة واحدة اوصل له بيها عارفين إيه هي ان انا اصلي قلت له يا رب تقدر توصلني لي بأي طريقة يا رب انت تقلت على قلبي من ساعة ما عرفت اني راح في طريق ضلال يا رب وإلا في أخ ع- ضيفنا في بيته ورحنا هناك أتاري الأخ ده ليه علاقة بيه بس أنا ما أعرفش ومش من حق أسأل الأخ ده لأني كمان من جنسية تانية واحنا قاعدين وهو ذاته الاخ ده يتصل بالاخ صاحب البيت اللي انا عنده فهو الاخ صاحب البيت قال له اهلا يا اخي فلان كيف اخبارك فلان والروح القدس يقول له هو ده فانا مس- قلت له من فضلك من فضلك ما تقفلش السكه بعد ما تخلص اديني احكي معاه بعد ما حكم قال له عندي خادم خد اسمع قال له اه انا اعرف ان عندكم خادم قريت في الجريده ان جاي خادم وبيوعظ بالعربي آه، طب خد احكي معاك قلت له كيفك يا حبيبي قال لي اهلا بيك كيفك مشتاق لك شايفك ليه ما انت بتقول سمعت قال لي غصب عني بروح مكان تاني قلت له تروح تاني قال لا رايح مكان تاني ومبسوط قوي فيه قلت له اسمه ايه الكنيسه دي اسمها ايه قال لي كنيسه للمسيح مش عايز اقول قلت له بس آه، قول قال لي آه، هيما ناس بحب الرب كتير قلت له شهود يهوه يعني قال لي اه اه بالظبط شهود يهوه قلت له طب يا حبيبي وايه اللي دخلك في الامور دي دول بيؤمنوش ان المسيح هو الله يا بابا اللي انت عملته ده كتابيا مش مظبوط قال لي بص هقول لك على حاجه مع احترام لحضرتك انا جيت في البلد دي دورت على اللي يحبني ما لقيتش دورت على شخص يلاطفني وقرب مني ما لقيتش دورت على حد اشوف فيه محبه المسيح ما لقيتش دول غرقوني بالمحبه كل يوم زايرني كل يوم معايا كل يوم داخلين في مشكلتي اي مشكله الاقيهم عاوز اروح مشوار يبعتوا لي احسن الع- سيارات قاعدين مجندين على طول يا اخي انا ما لمستش في اللي يقولوا مؤمنين المسيح لكن لمست في دول محبه المسيح قلت يا الله يا الله الشيطان يعرف يقلد العمله الصح شفت التقليد شفت شفت شفت الناس بيربحوا الناس ازاي بمحبة مغشوشة لكن احنا ما عندناش محبة مغشوشة ده احنا عندنا محبة حقيقية محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا هل لما يقربوا منك يلاقوا محبة المسيح ولا يلاقوك عنيف بتعنفهم عندي سؤال ممكن اسأله اتفضل شو رأيك في الأمر الفلاني ضلال ضلال ضلال ضلال ولا عمرك تتعلم الحق هالك ورايح جهنم امشي كانك ماشي ما انتم من يومكم هالكين وال... أب- أب- أب- أب- أب. يا عمي ليك إلهك وأنا لي إلهي سكتك وسكتي ما أعرفك ولا تعرفني طفش مش هتشوفه تاني لأني ما لمسش فيك مل- ملمس المسيح الحلو المسيح اللي ما يعنفش حد المسيح اللي ما بيجرحش حد المسيح اللي كله حق لكن كمان مليان نعمة مليان نعمة عارفها وعارف سلوكها وعارف كل اللي فيها كل اللي فيها لكن حسسها ان هو محتاج لها اعطيني اشرب اديني اشرب وما هي اظهرت كل ما فيها من تعصب وطبيعه رديئه بص بقى انت يهودي وانا امراه سامريه وانتوا اليهود ما تعاملوناش احنا السامريين خليك في حالك ياه قال لها لو علمتي عطيه الله مش ومن انا ومن انا من حقه يقول انا لكن عارف قال ايه ومن هو الذي يكلمك صيغه الغيب من هو الذي لطلبت انت منه فاعطاك ماء حي ام قالت له ايه لا دلو لك والبئر عميقه من اين لك الماء ابونا يعقوب حفر البير دي شرب من منها هو وبنوه مواشي انت لا دلو لك والبئر عميقه هتجيب من الميه بصي احب اقول لك على حاجه كل من يشرب من هذا الماء يعطش لكن اللي يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد الله وديع رقيق حبه كتير ما بيجرحش حسيته يختلف قالت له طب ما تعطيني يا سلام اعطيني تحولت شفت تحولت على طول ايه اللي خلاها تحولت طريقة التعامل اعطيني انا لا اشرب وما جيش تاني هنا ومن الرب قال لها اسمعي طب وتشرب لحالك ليه استدعي زوجك وتعالي اشرب انت وهو قالت له لا، ليس لي زوج شوف الرب قال لها ايه مش عارف ماضيك وحاضرك وايه اللي بتقوليه لا ما قالش كده لكن اسمع قال لها إيه؟ حسنا قلتي حسنا قلتي جرحش ابدا ابدا عشان كده ارتوت هل لما يقربوا مني ومنك يلمسوا لطف المسيح وداعة المسيح محبة المسيح يشوفوا فينا صلاح المسيح ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنات لطف احنا مثمرين فينا ثمر فينا ثمر واحد بيحكي عن الفرح وعمال يوعظ عن الفرح الفرح الفرح لكن هو بيتكلم عن تقبل الرب تفرح تقبل الرب تفرح واحد وقعد من وراه عمل له كده فاهمين معناها ايه بتحكي عن الفرح وانت 111 على قرتك فكها يا اخي فرح مش كلام فرح اختبار فرح اختبار المسيحية مش كلام يتقال على منابر المسيحية مسيح يختبر في الحياة حياة مثمرة فرح احكي عن السلام في العظة ساعة وربع والناس تنبسط وتكتب ورايا وبعد الاجتماع اقعد مع الاخوة اقول لهم ايه صلوا لي يا اخوة الحقيقة انا قلقان قلق ما نمتش امبارح صلوا لي بس الرب يملأ قلبي بالسلام من جهة موضوع تعب قلبي يا اخويا امال اللي انا قلته على المنبر ايه لا ما أصل على المنبر شيء والحياة شيء لا يا حبيبي لا يا حبيبي الإيمان الحقيقي ينشئ ثمر حقيقي ثمر حقيقي رب بيقول تطيعني أجعلك مثمر مؤمنين قلة الثمر في حياتنا قفلت الكتاب قلة الثمر في حياتنا لأن طاعتنا قليلة لكن النهاردة الرب بيقول طيعني وأنا أخلي حياتك مثمرة واغلب الاحيان عدم الطاعه عارفين تيجي منين كبرياء قد تكون كبرياء روحيه وقد تكون كبرياء ذاتيه بنزرع قطن تعرفوا القطن طبعا القطن واحنا صغي- صغار فكنت اروح مع بابا يمر كده على الزراعه يشوفها مرور ونرجع فبص الاقيه هو وقف فجاه وراح ماشي في وسط الزراعه وراح على أكبر واحدة في القطن طويلة وراح خلعها أنا أزعل يا بابا يا بابا تخلع أطول واحدة يا بابا اخلع الصغيرة تخلع الطويلة أوي يقول لي طب وامسكها كده في إيدك وهقفة واخد بالك تقول لي فيها ثمر لا اقول له طب تعالى بقى القصيره دي اشدها اتريها نايله ها نايمه عارفين نايمه السبب ايه المثمر دايما وديع متواضع منحني منكسر لانه مطيع لكن الغير مثمر دايما تلاقيه واقف متكبر لنا كل بركات الله أبونا إن أطعناه إن أطعناه إن أطعناه إن أطعناه مين يقول أمين أمين نطيع أمين نطيعه شوف لازلت أركز تاني قبل ما أصلي أقول لكم على شيء لازلت أركز درس الطاعة من أجمل وأروع الدروس وأصعب الدروس للخاطي وللمؤمن للخاطي عشان يطيع الرب لازم يضحي ضحي بالخطية شهوات العالم بكرامتي الذاتية خلاص ناوي يا رب أضحي بالتدين الظاهري بتدا- بتاعي أضحي ببري شعوري وإحساسي بأن الأفضل هضحي أنا خاطي هطيعك مبروك طب والمؤمن والمؤمن يضحي عشان كده درس صعب لكن على الرب يوجد صعب في صعب على الرب لا تعال اقول للرب تعال نقول للرب درس صعب لكن نفذه في حياتي وعيشني فيه وشوف الرب يعمل ولا لا لما بقول تعالوا نروح للرب بلاحظ حاجة من البعض بنروح الشارع فاهمين انا عاوز اقول ايه يعني اول ما اقول تعالوا نقف نصلي نس اخضعني نشرب طب ايه الفايده اللي انت اخدته سمعت المحاضره من المحاضره المحاضره خلصت خلصت بدري النهارده خلاص خلصنا المحاضره خلصت انت جاي تسمع محاضره حبايبي احنا مش جايين نسمع محاضره احنا جايين نتلامس مع الرب نتجانس مع الرب نتقابل معاه انت سمعته كلمه هو عاوز يسمعك اول ما يجي الدور عليك تيجي تكلمه تروح ماشي طب وايه اللي اخدته اخدتش ولا شيء كانك ما سمعت لكن لا تعال نقابله ونحط كل كياننا قدامه ونقول له يا رب خلينا اطيعك واعيش ليك طول عمري تعال نصلي مع بعض تعال نصلي مع بعض تعالوا نسكب قلوبنا قدام الرب تعالوا نقف ونفكر في الكلام اللي سمعناه وقف مكانك اقف في مكانك غمض عيونك ما تنشغلش بحد حواليك ما تنشغليش بأي حد حواليك لكن فكر في أمرك أمر نفسك هل أنت مستقر نفسيا هل أنت مستريح في حياتك العملية اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك ما كله تعبان صحيح كله تعبان لكن في واحد ريح التعبان بس يريحك لما تطيعه لما تطيعه شوف الرب بيعاتب ازاي لما بيقول دعوت فأبيتم مددت يدي وليس من يبالي مفيش طاعة الرب يبارك عندما نطيع تخلص عندما تطيع صوت الإنجيل الإنجيل بيقول للإنسان إنك أنت خاطئ بيقول للإنسان إن الله بيحبك بيقول للإنسان إن المسيح مات على الصليب لأجلك بيقول للإنسان إن المسيح ودمه كافي لخلاصك بيقول للإنسان تعالى آمن بالمسيح وأنت تخلص يا ترى الإنسان ده يطيع في طاعة وأنت واقف في مكانك قول له أعلن الخضوع والطاعة ليك يا رب أقترب إليك ومنك يا رب يا رب يا رب يسوع انت بتخلص كل اللي بيطيعوك بتخلص كل اللي بيؤمنوا بيك ويقبلوك يا رب انا بعرف عنك اشياء كتير وقريت عنك كتير وحضرت اجتماعات كتير وبعرف ان الايمان يخلص لكن بعترف قدامك ما خدتش قرار مش قادر اطيعك لان شهوات العالم حلوه كتير يا رب بقلب مكسور بقلب منكسر الليل يا رب اخضع لصوتك اكسر ارادتي الذاتيه حطم عصياني وتمردي عليك فك القيود اللي حطها الشيطان على قلبي حررني احتمي في دمك احتمي في دمك الليله يا رب اتمنى من قلبي تصلي وانا بصلي قول له احتمي في دمك الليله يا رب انا تعبان ريحني انا حزين فرحني ادخل قلبي وبدل ظلمة حياتي ادخل قلبي وفك كل قيودي هل تعلن طاعة ترجع تاخد قرار زي الابن الضال اللي سمعت عنه أهنئك من قلبي أهنئك من قلبي أهنئكم من قلبي يا من تريدون قبول المسيح الليلة مبروك عليكم مش غش ولا خداع حقيقة حقيقة لا تنكر مبروك عليكم ستكتشفوا بأنفسكم أروع حياة حياة مع المسيح أباركك تتمتع ببركات الله أجعلك أمة عظيمة أكثر نسلك تبقى مثمر مؤمنين تعالوا نقول للرب الروح القدس حطم كل عناد في حياتنا اجعلنا نطيعك يا رب يا رب في أيام أخيرة أزمنة صعبة بنعيشها والطاعة بقيت صعبة علينا عشان كده يا رب خلينا نتعلمك نتعلمك أنت المسيح الذي أطاعت حتى الموت موت الصليب يا رب أظهر ثمر روحك في حياتي بعترف أمامك ملمسي خشن ما بعرفش أتعامل مع الناس وحتى مع أخواتي لكن تقدر أنت يا رب تخلق مني إنسان تاني رجل آخر مملوء بوداعة المسيح مملوء بلطف المسيح مملوء بحبك أنا قدامك بنكسر أنا قدامك بنسحق أنا قدامك أعلن عن احتياجي أنا قدامك بقول لك الدرس ليا الليلة يا رب يا رب أنت وعدت وأمين على ما وعدت به اجعل حياتي مثمرة لا أمضي عقيما لكن أمضي مثمرا دعونا نصلي
اسم